بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أحبائي في الله لقاء جديد وحلقة جديدة مع الطب الآمن حلقة اليوم أيها الأحبة في الله تتناول العلاج الطبيعي أمل في وسط الألم يعني الموضوع كده شكله أدبي ولكن هو ده الحقيقة أن العلاج الطبيعي أمل أمل لهؤلاء المرضى هؤلاء المعاقين هؤلاء اللي فقدوا القدرة على الحركة اللي فقدوا القدرة على العودة للحياة الطبيعية النهاردة هنتكلم عن الأمل كيف نبعث الأمل من جديد في قلوب هؤلاء المعذبين المتألمين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مصابيحا للهدى وأن يجعلنا, يجعلنا نرسم البسمة على وجوه هؤلاء الضعفاء والبؤساء نسأل الله ذلك وهو القادر عليه سبحانه وتعالى قبل أن نتكلم في موضوع حلقة اليوم أيها الأحبة في الله بمفروض نتكلم عن زيارة تمت خلال الخميس والجمعة يعني أمس وأول أمس تمت في محافظة محافظات مصر يعني أنا كانت زيارة نقول أكاديمية زيارة جامعة جنوب الوادي بقنا وبقول أول مرة أذهب إلى قنا والأقصر أو الأقصر وكانت هذه الزيارة من أجمل وأروع ما أروع بلادنا يعني عن سائر البلاد أنا يمكن سافرت البلدان كتيرة ولكن لم أرى هذا الجمال جمال هذه الأراضي الطيبة أهلها في غاية الطيبة والمحبة وناس مضيافين كرماء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم وفي أعمالهم ترى هناك الوجوه الوجوه المصرية الأصيلة تجد إذا كان الوجوه عليها المعاناة وعاكن عليها الرضا نجد الأمل والبسمة في كل من يلقاه نجد الترحاب تحية الإسلام في كل مكان وانت ماشي في السوق وانت في المسجد وانت هنا كل الناس تسلم على بعضها نسأل الله أن يعني تتف... نقول تنتشر هذه السنة المحببة وهي إفشاء السلام أشكر في هذه الرحلة أخونا الأستاذ الدكتور عباس رئيس جامعة جنوب الوادي وأخونا الأستاذ الدكتور محمود عارف على حسن الضيافة وأشكر إخواني اللي كانوا مرافقين معايا في هذه الرحلة الأستاذ الدكتور علاء بلبع عميد كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة والأستاذ الدكتور حافظ شوقي وكيل أول نقابة العلاج الطبيعي المصرية ونشكر السادة المحافظ على الترحاب يعني رايحين نقول له بس احنا هنعمل كلية جديدة فإذا بالرجل يده نقول سخية معطاءة يعطي الأبناء مهنة العلاج الطبيعي مقر لل... يقول أرض تعملوها مقر ويعطي مركز تأهيل يقول يعد هعمل مركز تأهيل في الجنوب ممكن ده هدفنا ان احنا نمد ايدينا للجنوب الجنوب اللي عاش كتير مهمش عاش بعيد عن خارطة التنمية الآن شفنا جامعة من أروع الجامعات وهننشئ فيها بإذن الله تعالى وبفضل الله كلية جديدة للعلاج الطبيعي البعث الأمل في نفوس أهلنا وفي الصعيد الأمر الثاني إنشاء مركز تأهيل للمعاقين بالجنوب جنوب الوادي هذه الأرض اللي فيها تشم فيها ريحة التاريخ تشم فيها الطيبة الأصالة الحب الإخاء الشيء الجميل وانت ماشي في هذه الأرض تجد ان كل شيء طبيعي بعيد عن الملوثات اللي احنا بنعيشها في الشمال او في في القاهرة او المناطق ما انظف بلاد الصعيد يعني وجدت شوارع لم اراها والله لا في فرنسا ولا في انجلترا نظافة جمال الناس هناك عندهم وعي عالي جدا للقيمة الجمالية الشجر متنسق الناس يعني أنا لو أقعد هقعد الحلقة كلها أتكلم عن إخواننا في قنا والأقصر أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني هذه البلاد تشع منها يشع منها النور والحضارة لينا نفسنا نتعلم منهم النظافة نتعلم منهم النظام مفيش عربيتين واقفين صف تاني أبدا في محافظة بأكملها أنا بقيت في غاية العجب بقول هل نحن هنا في مصر والله نسأل الله كل أنه يبارك في كل القائمين على هذه البلاد الطيبة ويرزقنا يعني نقول خدمة أهل هذه البلاد أنه والله شرف لنا أن نخدم هؤلاء اللي عاشوا نقول مهمشين بعاد عن التنمية نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون سبب في نهضة بلادنا اللهم أمين أيضا نقول في المقدمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا أنا هنا بتكلم لإخواني وأخواتي إياكم والفرقة واعتصموا بحبل الله جميعا مش عايزين هذه النعر الجاهلية دعوها فإنها منتنة إحنا أولاد بلد واحد مش عايزين بقى اللي يقول لك إحنا إحنا تمرد وإحنا تجرد وعلى رأي أحد الناس اللي بي يعني يقدموا الفكاهة قال البعض يلجأ لتجرد والتاني لتمرد والتالت هيودوا الشعب في تشرد والعياذ بالله نسأل الله أنه يمنع ويحفظ هذه البلد ويمنع كيد الكائدين وعدوان المعتدين وظلم الظالمين وخيانة الخائنين قبل ما نتكلم على العلاج الطبيعي أمل في وسط الألم هناخد أول اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا دكتور الحمد لله رب العالمين معلش سؤالي مش في الحلقة بس بتاعت النهاردة بس انت من الصعيد يعني الكلام جاي معاك تمام النهاردة حلقة النهاردة عن الصعيد
بارك الله فيك يا باشا بارك الله فيك يا دكتور الله يبارك فيك يا اخي اتفضل والله كنا عايزين يعني حاجة كده لمنع الحمل كده اعشاب ولا حاجة ايوه حاضر
في حاجة زي كده سيادتك نقول وسيلة طبيعية لمنع الحمل خلاص نجاوبك بإذن الله اسم حضرتك ايه يا اخويا اخونا رفعت من سوهاج اللي اتكلم معانا اختنا اكرام الحاجه اكرام اتفضلي يا اختي اتفضلي يا اختي يا دكتور انا حضرتك جبت الشاي وجبت الكبسولات اللي بتاعت حضرتك مع المرهم عشان خشونه رجلي ايوه الحمد لله المرهم بيسكن رجليا وكويس الله لكن انا بفتح الشاي والحبوب ماليش لاقيه فيها اي ارشادات خاصه انا عندي ضيق في شرايين القلب نعم.
وعندي سكر وعندي ضغط وعندي خشونه ودهون على صحيح.
الكبد فانا مش عارفه اعمل ايه حاضر يعني اخد الحبوب ازاي واخد الشاي ازاي حاضر.
وهل ده ضر بالسكر والقلب والضغط ولا اعمل ايه بالظبط يا حاضر.
دكتور لو سمحت تدلنا الله يخليك هقول لحضرتك لان رب- جايبهم وركناهم وانا مش عارفه اخد منهم حاجه ده ان شاء الله ربنا يجعلهم سبب في انقاص الوزن يا اختي معانا اختنا الحاجه حنان سلام عليكم يعني السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته لو سمحت يا دكتور ممكن أسألك ثلاث أسئلة ثلاث اسئله السؤال الاول
عايزة حاجة للتوتر العصبي التوتر العصبي طيب ده احنا عملنا حلقه مخصوص عن التوتر العصبي قبل كده عايزك تراجعيها طيب طيب أصلا كان عندي ضيق تنفس ورحت كشفت عند دكتور قلب فقال لي قلبك سليم ما فيش حاجة بس عندك توتر عصبي وضعف دم نسأل الله أن يشفيك يا رب اتفضلي السؤال الثاني والسؤال الثاني زوجة عندي دهون على الكبد بس أيوة.
بنسبة بسيطة يعني حاضر والسؤال الثالث آه، حاجة لرائحة الفم الكريهة أيوة حاضر بارك الله فيك وفيك بارك معانا أخونا الشيخ أشرف سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور أمير نور الشاشة والله ده بوجودكم النهاردة كلنا وجه قبلي بقى من رحلة الصعيد دي جت جميلة والله أنا يعني أحبك في الله وكم أنت من سنين في موضوع الحجامة نعم.
ومن الله علي ودرست الحجامة في السعودية منذ سنوات ففي هنا طبعا عملت حجامة منذ قليل نعم لأحد الأخوة فبيقول لي والله أنا عندي آه، قذف سريع نعم قلت له هتشاور مع الدكتور امير وقدر الله سبحانه وتعالى ان اراد على هذه الشاشه المباركه نعم.
عسى الله ان يبارك فيك وفي الدكتور محمد والاستاذ محمود اللهم وجميع العاملين السؤال عايزين يعني وصفه اعشاب لسرعه القصف واماكن عمل الحجامه لسرعه القصف والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معانا أخونا الباشمهندس منير السلام عليكم عليكم يا دكتور عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وفقك الله الى علاج الارواح والاجساد واخذت الله من- يبارك اجرا فيك.
كبيرا من رب العباد الله يرضى عنك يا معلش أستاذ.
انا ه- هقول آه، عنوان كده وحضرتك بقى اللي هتكمل نعم الدعاء والدواء حضرتك ادينا ادعيه جميله تقال قبل اخذ الدواء حاضر وجزاك الله كل الخير الله يبارك فيك ويحفظك ويخليك اخونا الباشمهندس منير بيفكرني في اول بحث انشره نشرته في جمهورية ليتوانيا كانت اول ما هذه الدولة استقلت عن الاتحاد السوفيتي آه، دعيت لمؤتمر طبي هناك وكان اتفاجئوا الناس خارجين من شيوعية فجأة يلاقوني بقول لهم موضوع البحث الدعاء قبل الدواء فالناس كان يعني وزير الصحة هناك كان حاضر استغربوا ايه اللي بتقوله ده دعاء ايه قبل الدواء وده يمكن وط- لخصته في كلمتين قلت انت كده كده هتاخد الدواء طب وانت ماسك القرص وانت قبل ما تضع القرص في فمك اسأل ربنا سبحانه وتعالى انه يجعل هذا القرص دواء لك انت مش هتخسر حاجة لكن انت مثلا هقول دعاء اهو بس احنا ممكن الواحد يدعو بما في قلبه يعني نقول اللهم إني أعلم أن هذا القرص لا ينفع ولا يضر إلا بإذن منك يا رب العالمين اللهم أذن لهذا الدواء لي بالشفاء شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفني وعافني اللهم اشفني وعافني اللهم اشفني وعافني وعاف جميع المبتلين وتروح واخد القرص ومسمي الله واخده بفضل من الله تأثيره أعظم ألف مرة من اللي بياخد القرص وعمال يقول أهو عمالين ناخد في أدوية ويا ريتها تنفع وهي بتضر وأعراض جانبية بالعكس عندما تأخذ الدواء وأنت متوكل ومعتمد على رب الدواء الله سبحانه وتعالى إن أنت يقينك في قلبك وإذا مرضت فهو يشفيه حتى أنا بقولها لتلامذتي في العلاج الطبيعي بقول أهو العضلة لا تقوى إلا بإذن الله المفصل ما بيلينش إلا بإذن الله أنت, أنت سبب من الأسباب ولكن تعلق برب الأسباب لأن الله بيقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن الله سبحانه وتعالى هو الشافي هو الشافي ولكن يجري الشفاء على يد من يشاء من عباده نسأل الله أن نكون من هؤلاء أجمعين معنا أختنا سمر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ازي حضرتك يا دكتور الحمد لله رب العالمين لو سمحت يا دكتور أنا عندي شعري ب... أنا عندي 29 سنة و- وشعري بيقع كتير قوي نعم ويعني هو هو وراثي لأن أنا والدي كده وأخويا كده مهم.
فرحت كشفت العلاج اللي اتكتب لي عملي حساسية
أيوة فكنت عايزة أسأل حضرتك زيت كنوز ينفع في حالة الصلع الصلع الوراثي دي ولا لأ ولو كان في أي وصفات طبيعية يا ريت حضرتك تقولها لي حاضر بإذن الله أقول لك تعملي إيه معنا أختنا أم مريم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا لو أخت سمحت يا دكتور أنا جايبة الحبوب بتاع التخسيس و- نعم.
وزيت كنوز أيوة آه، لو سمحت هي الحبوب أعمل معاها نظام رجيم ولا أخدها عادي كده و- أيوة وأخدها إزاي
حاضر والزيت أنا جايباه لأولادي شعرهم آه، مش آه، الشعرة يعني مش مفرودة هيفردوا ولا واستعملوا إزاي برضه حاضر نقول لك إن شاء الله ماشي شكرا ربنا يشفي ويعافي يا رب معانا أم عبد الرحمن السلام عليكم
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور الله يديك العافيه ام عبد الرحمن من سواد معاك معايا بنتي آه، لها 8 سنين آه، بتتعالج مخ واعصاب بصراحه مفيش اي تقدم يا دكتور يعني ولا بتتكلم ولا بتمشي ولا اي حاجه فلو سمحت يعني حضرتك لو توصف لنا وصفه يعني الله يديك الصحه يبقى كتر خيرك وجزاك الله كل خير طيب هي بي- عندها بيجي لها صرع
ايوه بيجي لها تشنجات وماشيه على سجرتول وديباتين من 8 سنين ماشيه عليه آه حاضر
بارك نصيب.
الله فيك يا دكتور الله يبارك في حضرتك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته معانا أختنا أمة الله السلام عليكم وعليكم السلام ازيك يا دكتور الحمد لله رب العالمين لو سمحت يا دكتور عايز أسأل حضرتك في حاجة اتفضلي آه، عندي بقع بنية كده يعني بق- بني غامق كده مدية على أصفر في ظهري وفي دراعي وبتتنقل وسط رقبتي نعم قالوا لك التشخيص ايه لا أنا ما كشفتش بس أنا عايزة أعرف بس دي من إيه و... أصل المشكلة يا دكتور إن هي بيجيلها أيام بتظهر أوي وأيام بتختفي حاضر أه ولو سمحت يا دكتور سؤال تاني اتفضلي أه جلد جلد صوابع آم، إيدي ورجلي من عند الضوافر كده مقشر خالص يعني متشال امم عند الضوافر اه عند الضوافر من فوق كده وضوافر برضو شكلها مش طبيعي كده يعني بيجي لها ايام تزيد برضو وايام بتقل فانا عايزه اعرف بس من حضرتك اعمل تحاليل ايه او ده ايه يعني حاضر ماشي جزاكم الله خير واياكم بركة معانا أختنا أم أحمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيوة يا دكتور آه، أنا ابني عنده 22 سنة و- وهو تعبان عنده مكروب شبحي
أيوة
من صغره يعني عالي عن- عبارة عن 800
نعم هل بياخد الحقن يا حاجة اه بياخدها كل 15 يوم تمام
وهو بياخد بورفين آه، 200 مللي جرام كل ايوه يوم تمام بس انا عايزه ابطل بورفين لانه بياخده بقاله 15 سنه حاضر اجاوبك باذن الله يا اخت ام احمد معانا اخونا ابو عبد الرحمن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله يا دكتور
اتفضل يا اخي آه، دكتور الله يجزاك خير بس انا عندي الم آه، في اسفل الظهر كده من نعم.
ناحيتين يعني مش في العمود الفقري مش في الع... مش في الفقرات يعني من في جوانب العمود.
العمود الفقري ف... فعملت اشعه في المستشفى وكده والدكتور قال لي في التهابات في الاعضاء وكده خدت لي علاج بس ما عملتش اي ما جابتش اي نتيجه يعني مهم. حاضر الله يجزاك خير دكتور، جزاك الله خير وإياكم وإياكم بارك الله فيكم طيب نجاوب بقى الأسئلة احنا قبل ما نجاوب عايزين نتكلم عن موضوع الحلقة أسئلة ما شاء الله لا قوة إلا بالله آه، جاءت أسئلة كثيرة ولكن قبل ما نتكلم في الإجابة يعني أخونا ربنا يبارك له بيقول لي معلش في أخت على التليفون مش عايزين يعني نطول عليها اسمها أم تسنيم نسمعها وبعدين نتكلم حاضر اتفضل يا أخي السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا دكتور الحمد لله رب العالمين لو سمحت يا دكتور كنت عاوزه اسال حضرتك عندي دوالي من حمل اه وبقالي سنتين ونص والده ولسه زي ما هي ايوه بس هي يعني لونها ازرق باينه
فيها ألم اه بت- بتألمني قوي واكتر في فتره البرد اه هل في تورم بيحصل في الرجل لا مفيش تورم هي العروق الدوالي الزرقاء دي بس حاضر الله يشفيك ويعافيك بس بتألمني قوي يا دكتور في الله فترة يشفيك البرد.
حاضر اقول ولما لك بقف تعملي وبشتغل ايه في البيت كتير نعم لا انا اقول لك ان شاء ممكن الله اعمل حجامه يعني ولا ايه؟
ممكن اه هقول لك تعالجيها ازاي يا ام تسنيم ماشي يا حاضر دكتور، تمام.
بارك الله فيك بنقول العلاج الطبيعي امل في وسط الالم ناس كتير احيانا يقللوا من دور العلاج الطبيعي يقول لك انا هعمل ايه ده مجرد تمارين او هيعمل لي كهرباء او هيعمل لي شمع او ليزر او موجات فوق صوتيه او يديني تمرينات توازن او تمرينات الموضوع كبير جدا العلاج الطبيعي من اسمه ان هي وسائل طبيعية بعيدا عن الكيماويات وبعيدا عن الجراحات ولكن متعاونة معاهم يعني مش بعيدا عنهم ان انا بعمل حاجة بعيدا عن الجراحة لا المريض اللي بيعمل جراحة هو محتاج علاج طبيعي لان العضلة اللي بتتفتح بتفقد 40% من قوتها وقت دخول العملية يعني تخيلوا واحد عضلاته ضعيفة كرشه طالع وراح يعمل عملية ببطنه إذا كان عملية آه، زايدة استئصال اللي هو المصران الأعور أو عملية كذا فمش العضلات ضعيفة وبس لا ده الضعيف ده هيفقد 40% من قوته فبالتالي بيطلع بعد العملية طبعا الكرش في حالة ترهل طبعا الكلام ده مش الكرش بس ده لو هيعمل عملية في الكتف يعمل عملية في الظهر يعمل عملية في الركبة أول شيء إن العضلة هتضعف طب نمرة اتنين المريض بعد الجراحة ما بيتحركش بيخاف انه خاف لا الغرز تفك خايف من الالم ضاغط على الحته فتلاقيه ماشي محني القوام بيتغير اللي كان بيمشي معتدل مفرود شكله كده تلاقيه ماشي محني وكتافه واقعه وحالته آه، ده محتاج لعلاج طبيعي عشان يحسن القوام اللي بيطلع معاه الام وتلاقي المعده زي ما احنا عملنا ال- الكريم اللي هو ال- المسكن الوجع ومضاد للالتهاب احيانا كثيره المريض يبقى عنده التهاب في المعده او قرحه في الاثنى عشر ما ينفعش ياخد مضادات التهاب ولا مضادات روماتيزم ولا مسكنات عن طريق الفم ليه هتنزل تكوي القرحه المريض ده محتاج علاج طبيعي محتاج وسيله تخفف له الالم ممكن نستخدم له بقى الوسائل الكتيره جدا الموجوده في العلاج الطبيعي ممكن نستخدم الليزر نستخدم جهاز التنس نستخدم الموجات الفوق صوتية العلاج بالشمع العلاج بالمخدات الحرارية حاجات كتيرة جدا العلاج بالضوء العلاج بالأشعة فوق البنفسجية الأشعة تحت الحمراء وسائل متعددة آه، الدكتور العلاج الطبيعي هو اللي بيدرس اللي هو بيقعد يدرس خمس ست سنين وبعديهم يبدأ يطلع معاه هذه الوسائل يوصفها جيدا للمريض احيانا المريض يقول لك انا جربت كل الكهرباء وال- والجهاز اللي بيعمل ذبذبه والجهاز اللي بيعمل كذا بس ما ارتحتش غير لما الدكتور عمل لي حاجه اسمها تحريك للفقرات يعني ايد الدكتور اما وضعت على المريض وحركت الفقرات بشكل معين المريض يقول لك ارتحت جدا الضغط اللي كان على العصب خف يبقى وسائل العلاج الطبيعي لابد ان اللي يقوم ويمارسها يكون دكتور علاج طبيعي متخصص ما ينفعش كده نقول ايه آه يلا اي حد بيفهم وكان زمان يعني الاعتقادات القديمه وده موجود في كتاب آه الطب القديم بيقولوا ايه ان الست اللي تولد توأم آه بتبقى ايديها كويسه في التدليك طبعا الموضوع ده ملوش دعوه بالعلم خالص وزيك يقول لك ايه اصل انا والده اتنين هعمل لك هدعك لك او هدعك لك رقبتك اريحها لك لا الكلام ده غلط احنا بنقول لابد ان اللي يمارس هذه المهنه يكون متخصص بالظبط زي الجراح ما ينفعش كده انا اقول ايه آه نروح لحد يعمل لنا جراحه وهو ما درسش طب او حد يوصف لنا دواء وهو ما درسش ايه آه طب انه يعرف لا لابد انه يكون متخصص لذلك يمكن انا بقول دعوه هنا لاخواتي يعني ان المرضى واحنا بنبحث عن الدكاتره لابد نبحث عن واحد يكون مؤهل خريج زي ما احنا بنقول احنا بنحاول نمد العلاج الطبيعي ان بعض الناس يظنوا انه علاج رفاهيه ما يوصلش الا لطبقه معينه في المجتمع لا العلاج الطبيعي نقول اصل من اصول العلاج الثلاثه في علاج جراحي وعلاج دوائي يبقى العلاج الطبيعي هو الأساس والأصل بيخلينا ممكن ما نلجأش للجراحة يعني 80-90% من الحالات اللي عندها انزلاقات غضروفية في الظهر ممكن حاجة بسيطة جدا حزام مع تمرينات مع موجات فوق صوتية الواحد ما يحتاجش يعمل جراحة في العمود الفقري ممكن واحد يكون عنده خشونة ركبة مجرد ما نقوي له عضلة الفخذ الأمامية ونعمل استطالة في العضلة الخلفية بيحصل تحسن للحالة ولذلك أنا بقول لإخواني الأطباء إحنا مفروض نشتغل في صورة فريق عمل ما ينفعش إن إحنا كل واحد يشتغل في وادي ويترك باقي الأفراد لا إحنا المصلحة العليا هي مصلحة المريض المريض اللي هو بيشتكي وبيعاني وبيتألم لو إحنا كلنا حطينا شعارنا في الحياة ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا مش إحياء واحد ميت هنحييه حاشا وكلا ربنا اللي بيحيي الموتى ولكن بنقول الحياة المعنوية واحد بيكون فاقد القدرة على الحياة عنده رفض عنده إحباط عنده اكتئاب حاسس إن الحياة دي ملهاش قيمة بعدما كان متحركا بيقوم بأعبائه الأسرية وبيشتغل وبيكد وبيتعب أصبح عالة على من معه في البيت عالة على المجتمع عمال يقول لك أنا عايز أخد المعاش عايز كرسي متحرك لمواصفات خاصة عايز وانا رايح المتجر يعملوا لي كده زحلية عشان الكرسي بيشعر نفسيا أنه أصبح معاق عن أداء بعض الوظائف ويمكن من فضل ربنا علينا عبر التاريخ ربنا ضرب لنا أمثال لناس أفزاز أفزاز يعني إيه ناس سجلوا أساميهم في التاريخ كان عندهم بعض الإعاقات يعني لما نشوف طارق بن زياد كان عنده شلل من كان أشل يعني نقوله كده وده شوف كان بيفتح فين موسى بن نصير كان عنده كذا هنجد ان كثير من هؤلاء ويمكن على رأس هؤلاء اللي كان عندهم مشاكل سيدنا عبد الله ابن أم مكتوم الذي ذكر في القرآن وعاتب رب العزة سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه وكان أول نائبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة كان صاحب إعاقة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا ويعلمنا هنطلع لفاصل ثم نعود إليكم انتظرونا
اوسكار تي في شوب دائما نقبل التحدي دائما معكم لافضل قوام وصحة افضل بشرى لكل الناس وداعا للدهون الزائدة التي تؤثر على الصحة تأثيرا سلبيا اليكم كورس التخسيس للعالم والدكتور امير صالح الترا سليم اي عشب يستخدم في انقاص الوزن لازم يبقى طبيعي وآمن وفعال الترا سليم كبسولات طبيعية 100% ومشروب الترا سليم من أنقى الأعشاب في العالم لحرق الدهون والتخسيس الآمن أي منتج عشبي لابد أنه يخضع لأبحاث علمية ودراسات مستفيضة خاصة في إنقاص الوزن عشان نوصل لنتائج آمنة 100% الترا سليم أعشاب وكبسولات كورس كامل للتخسيس إنقاص الوزن مهم للكبار والصغار الترا سليم يساهم في عودة الثقة للنفس وبيعالج الاكتئاب والقلق وبيساهم في علاج التوتر الترا سليم مهم جدا للمرأة الحامل الترا سليم انقاص الوزن مهم جدا بعد الولادة هتخسي يعني هتخسي لأنه الترا سليم تراكم الدهون في مناطق معينة في الجسم بتعطل افراز الانسولين من البنكرياس الترا سليم نتائج مبهرة حقيقة انتصرت على الخيال ناس كتير بتحاول تخس لكن بتجد صعوبة في التحكم في الشهية دول بيحتاجوا الترا سليم مرضى كتير مفتاح علاجهم هو انقاص الوزن الترا سليم طبيعي وآمن وفعال الترا سليم كورس تخسيس يساعدك على نقصان الوزن انه الترا سليم المنتج الذي طال انتظاره تخسيس يعني تخسيس زائد تخسيس يساوي الترا سليم مشروب زائد كبسولات فقط 159 جنيه زائد مصاريف الشحن حقيقة وليست خيال المنتج حصري لشركة اوسكار العالمية اتصل نصلك اينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 او 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 052 22 042 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او لاقرب دولة لك اوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور امير صالح جوينت فليكس اعجاز العلم الحديث جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف الام المفاصل الانزلاق الغضروفي قلق الناس وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقرس التهابات المفاصل ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم Joint Flex انتصار الطب البديل ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية مش بس مجرد أنه كريم بيعالج الالتهابات لا هو مسكن للألام الشديدة Joint Flex مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة JF كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري مع Joint Flex وداعا لآلام العظام نهائيا ليس مسكنا للآلام فقط بل هو علاج سريع وآمن وفعال Joint Flex يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل Joint Flex 40 عاما من الخبرة لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة Joint Flex للكبار والصغار Joint Flex آمن وفعال المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل نصلك أينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 05 22 20 كغام دي كغام ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عدنا ليكم ويمكن أما بنتكلم عن دور العلاج الطبيعي بعض الناس ويمكن وصل لنا بعض الأسئلة من الأخوات اللي بتقول إيه طب ما فيش نشرة جاية مع الدواء بتاع التخسيس أنا يمكن هقول بالظبط ناخد الدواء إزاي ويمكن جاب لكم النهاردة نظام غذائي يا ريت نقدر نمشي معاه جنبا إلى جنب عشان النظام الغذائي متوازن يعني فيه نسبة البروتين إلى النشويات إلى الدهون نسبة اللي احنا محتاجينها واحنا بنعمل رجيم بعض الناس يقول طب ادينا نظام غذائي يكون انا بقول لكم في نظام غذائي يا ريت اخونا الاستاذ طارق المخرج اه ده رجيم بيقضي على الكرش في 3 ايام بس يا ريت نلتزم 3 ايام يعني اول حاجة نبعد عن الاطعمة زي الشيبسي الاضافات عاداتنا في النوم ما ننامش متأخر ما ناكلش وننام على طول ما لازم نترك فترة كافية نبذل فيها مجهود ونتحرك بندي مثال للفطار هيبقى ربع رغيف اسمر اللي هو العيش الحلو بتاعنا قطعه جبنه قليله الدسم زي الجبنه القريش بيضه او زبادي طبعا ده او ده ليه عشان بعض الناس يقول لك انا هفضل كل يوم خس وجزر او كل يوم يعني جبنه لا عندنا حاجه يوم فيها تبادل تباديل وتوفيق بيضه او جبنه او زبادي مع شاي من غير سكر وبقول الشاي ده للناس اللي ما عندهاش ضغط مرتفع ضغطها مرتفع تاخد شاي اخضر وجبة الغداء هيبقى أهم حاجة فيها طبق سلطة خضراء وده كبير يعني ما حاولوا تكبروا في الطبق ده طبق شوربة خضار أو خضار لوحده مسلوق قطعة من اللحمة نشيل بقى منها الدهن قبل ما نسلقها أو ربع دجاجة ويفضل الصدر طبعا من غير الجلد وبناخد سمك يكون مشوي أو مسلوق ابعد عن المقلي تماما مع ربع رغيف أسمر أو رغيف سن وده للناس اللي ما عندهاش هشاشه بعد الغداء بساعتين يا ريت ناخد الفاكهه ما ناخدهاش بعد الاكل مباشره عشان ما يعوقش الامتصاص زي برتقانه تفاحه شقه بطيخ شقه كنتالوب حاجات بسيطه هنيجي بقى لوجبه العشاء ودي من الوجبات المهمه اللي ما نسيبهاش ممكن ناخد فاكهه برتقانه او تفاحه شقه بطيخ زبادي يكون لايت يعني ما عليهوش وش وناخد ممكن طبق سلطه خضراء او ممكن خيار بخاص ونشرب ميه في العشاء مهم جدا ثلاث اكواب ميه ناخدهم قبل كل وجبه او بنتناول الطعام بربع ساعه يعني بعديها بربع ساعه آه يجب ان احنا نصبر بين الوجبات علشان الجسم ياخد راحته ويحرق يعني من 3 ل 5 ساعات يجب مع النظام الغذائي ان احنا نمارس رياضه خفيفه لمده ربع ساعه طبعا نقول ربع ساعة ثلاث مرات أو مرتين كل مرة تلت ساعة المهم نزود في اليوم عن النصف ساعة أهم حاجة المشي يا ريت نمشي الحالة النفسية كويسة الواحد يحس أنه نفسيته طيبة بيبدأ يخس أن كتير من الناس تلاقيه مكتئب وزعلان ومتضايق أنه بيخس يقول لك أنا نفسي مسدودة نقول له لا إياك وسدة النفس إياك أنت تتحرك وأنت مقبل متفائل ودي بقولها للكثير من مرضايا ارسم صورة جميلة لشكل انت عايزه وتقول ده هدفي ان اوصل للشكل ده وبتقابلك بعض المشاكل اللي هي بنسميها اعاقات الاعاقات ممكن حتة البسبوسة دي بنسميها موانع تحقق هدفك واملك ممكن الجبنة الرومي موانع ممكن السمك المقلي موانع ممكن الحاجات اللي فيها نسبة دسم رز حاطط عليه زبدة ويمكن الأكلات الجميلة القديمة دي كانت تناسب الناس اللي كانوا بيبذلوا حركة يعني بعض الناس من الفلاحين ودول من مرضايا الطيبين يقول لك ايه طب ما كنا بناكل الرز معمر على وشه قشطه اقول له بس كنت بتبذل مجهود قد ايه وانت بتاكل ده يقول لك اه لا كنا بنتعب زمان ما كانش في حاجه اسمها الميكنه الزراعيه ولا وراكب جرار لا كان كله عمل يدوي وشاق الست نفس القصه كانت بتقوم تخبز وتحلب وتنظف البيت وتروح الغيط وترجع ترجع بتبذل مجهود وطاقة عندما تقل المجهود لابد أن يقل الغذاء كما وكيف أنا يمكن جبت لكم النظام ده وهيبقى إن شاء الله موجود معاكم على الحلقة هتلاقوها على موقع الدكتور أمير صالح الموقع الرسمي موقع القناة الناس اللي بتقول هنعمل إيه مع الكبسولات ومع الشاي طريقة استخدامه أولا الشاي يؤخذ قبل الأكل قبل الأكل بنص ساعة بنعمل اللي هو الشاي ونشربه علشان ده بيسد النفس بيأهل الجسم انه يشجع الجسم على الاحتراق بعد الاكل بناخد الكبسولة كبسولة او اتنين حسب حجم الاكل اللي بناكله بناكل اكل كتير هناخد كبسولتين او كبسولة واحدة بعض المرضى يقول لك هل ده يأثر على السكر على الضغط على القلب نقول لا يؤثر اذا التزمنا بالعلاج الدوائي ان بعض الناس يقول لك ايه انا هخس بقى ان شاء الله مش محتاج اخد دواء القلب هخس مش هاخد دواء السكر هخس لا انت تبدا تتابع مع طبيبك اللي بيعالجك اما تجد النسب بتتحسن هو الطبيب من نفسه هيبدا يقلل لك نسبه الدواء وده يمكن بنجده كتير من الساده الزملاء يعني الاقيهم بيتصلوا بيا بيشكروا يقولوا والله يا دكتور امير هذه الحالات بدانا نقلل لها الدواء بس ما يقلش الا تحت اشراف طبيب اوعى يا جماعه موضوع ان ايه انا من نفسي كده نفسي زهقت من دواء السكر مش هاخده الكلام ده غلط وغلط كبير ممكن يؤدي لمشاكل كبيرة لا نلتزم وزي ما قلت في أول الحلقة احنا بنشتغل كفريق طبي متكامل هنبدأ بقى مع الأسئلة يمكن سؤالنا الأولاني جه من أخونا آه، رفعت من سوهاج بيقول عايز وسيلة منع حمل طبيعية هو طبعا بنقول وسيلة تمنع 100% الكلام ده مش موجود ولكن بنقول بنسبة العلم بيقول ان اللي بيستخدم الوسيلة دي بيبقى اكثر منعا لان المنع والعطاء من الله عز وجل ربنا ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن بنقول اول وسيلة هي الوسيلة التي اتبعها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي المنع المنع او الايه العزل العزل اللي هو عدم الانزال داخل المرأة يبقى ده الانزال خارج المرأة يبقى ده اول حاجة دي وسيلة العزل الوسيلة الثانية ودي من الوسائل اللي بنقول اللي هي الطبيعية اللي هو دهان بزيت النيم زيت النيم بيتم الدهان بيه قبل الجماع بيؤدي الى موت الحيوانات المنوية قبل ما تصل الى عنق الرحم دي وسيلتين اخونا اختنا الاستاذه اكرام دي جاوبناها عن الشاي والحبوب خلاص الاستاذه حنان بتقول ثلاث اسئله عايزه حاجه للتوتر العصبي نقول كثره الذكر والصلاه والسلام على رسول الله الا بذكر الله تطمئن القلوب نمره اثنين الوضوء نمره ثلاثة آه ان ناخد مشروب جميل جدا وهو الشمر واليانسون والكراويه والنعناع والبابونج بنخلطهم على بعض ناخد ملعقه من الخليط نغليها نشربها الصبح وبالليل مع ممارسة الرياضة الرياضة لها أثر كبير جدا نقول تمرينات علاجية مشي لمدة نصف ساعة يوميا بيقلل التوتر آه بتقول الزوج عنده دهون على الكبد أول علاج ليه يمنع أكل الدهون نمرة اتنين بياخد حاجة في منتهى الأهمية وهي الهندباء البري نص ملعقة على كوب ماء صباحا ومساء أو ياخد وياخد معاها برضو الكركم ربع معلقة كركم في اليوم بتنزل بفضل الله عز وجل الدهون بتقول عايزة حاجة رائحة الفم الكريهة الأول نشوف هل في ديدان هل في إمساك مزمن نعالج السبب هل في تسوس في الأسنان هل في فطريات على اللسان لابد من معرفة سبب الرائحة الكريهة إيه ونعالجه طب لو قلنا لا مفيش الحمد لله حللنا براز طلع مفيش عندنا طفيليات ومفيش إمساك والفم ما فيهوش فيه تسوس ولا التهاب في اللثه كل دول بيعملوا روائح ربنا يعافينا واياكم ولكن نقول لو ما وجدناش حاجه نعمل ايه هقول ممكن نتمضمض ببذور القرنفل اللي هي حبوب القرنفل بنتمضمض بيها خمس مرات نغليها ونتمضمض بيها او بناخد عودين من الشبت يتاكلوا بعد كل وجبه ان ورق الشبت من اهم الاشياء والكزبره الخضراء بيضيعوا رائحة الفم عندنا الأخ علي السلام عليكم عليكم السلام الله وبركاته ازيك يا دكتور الحمد لله رب العالمين ربنا يكرمك يا دكتور اتفضل يا أخ علي الله يكرمك يا دكتور أنا عندي ابني آه متولد مجرد ما مشي على رجليه آه بيمشي على صوابع رجليه ما بيمشيش على كعب رجليه ما بيحطش على الأرض مم.
وكشفت عليه عند دكتور عظام كم دكتور عظام يعني في المنصورة وكشفت عليه عند يعني دكتور بدا مخ واعصاب كم دكتور يعني ايوه ففي ناس تقول لي هيعمل عمليه نعم. ناس تخوفني من العمليه وفي ناس يقولوا لي اعمل علاج طبيعي وانا بصراحه دكتور كل الدكاتره اللي انا رحت عندهم دكاتره كبيره المفروض يعني هم دكاتره كبار عايز حد يعني يجي لحضرتك في اي عنوان اجي لحضرتك او اروح لمين نعم هو تعبه ما بيحطش على الارض وبعدين بيمشي بيقع ايوه يعني ايديه يا دكتور مش مش زي ايدينا كده تطلع وتمشي قدام مع مع جسمه لا بي بيرجع ايديه الاثنين ورا عشان يقدر يتوازن وهو واقف على صوابع رجليه نعم يعني مش عارف يتوازن يجي يحط كعبه على الارض كده يروح مقلوب على ظهره تاني ايوه هو مشي في سنه الطبيعي نعم دكتور مشي في سن كام هو مشي المشي الطبيعي اللي هو بتاع يعني سنه ونص ولا حاجه كان بدا يتحرك بس برضه يتحرك ويقع ما لاحظتهاش عليه الا لما بدا يعني بقى غريب اخويا خلف وبنته مشت وهي اصغر منه وهو نعم. لسه بيقع نعم كده لفتت نظري ايوه طيب هقول لك تعمله ايه يا علي اتفضل يا دكتور الله يشفيه ويعافيه اختنا امه الله السلام عليكم عليكم السلام اتفضلي يا اختي لو سمحت يا دكتور انا بعد حوالي اسبوعين هنعمل عمليه حقن مجهري نعم فكنت عايزه اسال حضرتك على اعشاب بتقوي الحيوانات المنويه او بتحسن الحيوان المنوي وعايزه اعشاب لل- لتقويه المبايض
حاضر ومعلش يا دكتور في سؤال تاني بس كنت عايزه آه، اي حاجه ال- القرص اللي هو بتاع ناموس الحبوب اه قرص الناموس ايوه حاضر مش جزاكم الله خير الله يشفي ويعافي يا رب ويرزقكم الذريه الصالحه يا بنتي طيب بنقول آه، اخونا الشيخ اشرف بيقول بيعمل آه، حجامه لاحد الاخوه بيشتكي من قذف سريع وعايز وصفه اعشاب وعايز يعرف اماكن الحجامه وطبعا بنقول لاخونا الشيخ اشرف يا ليت يا شيخ اشرف تخلي الموضوع ده آه، لبعض الدكاتره اللي يقوموا بيه يعني انت ما شاء الله واضح ان انت من الناس يعني من طلاب العلم نسيب الفتوى والوعظ وكده لكم انتم اهل المنابر واتركوا الطب لاهل الطب ما ح- بيزعلوا مني احيانا انا بس بهمس في ودنك يعني بقول هذا الكلام آه، بنقول آه، لابد من التخصص ان كل واحد يتخصص في مهنته يتخصص ويجيد ويبدع يعني من العلماء ال- زيك يا شيخ أشرف ممكن يكون له باع في الدعوة في الإرشاد في تحفيظ الناس القرآن الكريم في التفسير آه، واترك هذا المجال أنا بس هجاوبك عشان آه، أنت من أحبابنا نسأل الله سبحانه وتعالى أعلم أن هذه التذكرة وهذه النصيحة بتصل من القلب للقلب يعني ربنا يعلم بيها آه، بنقول إن سرعة القذف أسبابها الأساسية حالة نفسية الواحد بيكون عنده توتر وقلق فبينتج عنه هذا فإذا عالجنا التوتر والقلق المريض بيتحسن تحسن كبير وشديد جدا طب علاج التوتر والقلق إن الواحد ممكن دي بيبقى بتحتاج تمرينات ممكن ناخد وصفات الواحد يشربها أفضل هذه الوصفات بناخد شرش الزلوع شرش الزلوع ومعها الدميانة الاثنين دول لهم أثر طيب جدا على هذا ممكن نقول أثناء ال- العلاقة الحميمة الواحد يفكر في أمر آخر يعد من 99 عد تنازلي يعمل مسألة حسابية المهم يشغل تفكيره للحظات فإذا به ما يبقاش فيه هذا التوتر أثناء العلاقة بنقول آه، أماكن الحجامة بتكون أسفل الظهر على ما يعرف بالمثلث المقلوب آه، الأسئلة تاني وفي اتصالات أنا هاخد الاتصال ده وبعدين بقى نكمل أسئلة إن الوقت أشعر إنه بيداهمنا أختنا شيماء السلام عليكم وعليكم السلام اتفضلي يا أخت شيماء إيه، لو سمحت يا دكتور هو الشاي إيه، الأعشاب بتاعت Ultra Slim أي إيه، إيه، أخدها إزاي في في رمضان آه حاضر ومش لو سمحت يا دكتور عايزة وصفة لسمار الشفايف
حمار الشفاه أنت عايزاها تحمر ولا هي حمرة زيادة لا عايزة تحمر عشان هي لونها غامق جدا يعني آه سمار الشفايف حاضر ماشي يا أختنا آخر مكالمة واتصال أمة الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته من فضلك يا دكتور ليا سؤالين صغيرين اتفضلي عندي بنتي عندها 30 سنه مم.
بقالها فتره طويله كذا سنه بتعاني من معدتها واتعالجت عند دكتور جهاز هضمي مم.
آه، وخدت العلاج بتاع الميكروب الحلزوني وارتجاع المريء وحاجات كتير جدا مم.
المهم اخر حاجه عملت آه، اللي هي الاشعه بالباريوم اللي هي الصبغه فقال لها عضله المريء بس ضعيفه بس دايما ما عندها سده نفس والم في بطنها على طول على طول ومتعصبه بسبب كده فمش عارفه تاخد حاضر.
يعني اي حاجه وتعالجت كتير جدا هجاوبك على السؤال ده اه في سؤال كمان آه، عندي رجلي من تحت من القدم من تحت من بعد الصوابع مم.
الجلد مشدود جدا و- وكانها ورمه وبتألمني جدا بقالي بتاع شهرين ومفيش ع- عملت تحليل ال- ال uric acid اه طلع ايه مفيش آه، مفيش ما عنديش حاضر وخدت يعني حاجات واعشاب وحاجات كتير جدا علشان يعني لو الاملاح او حاجه مفيش ومش قادره ادوس عليها خالص ولو وقفت زياده كمان بتألم جدا طب هل جربتي اللي هو ال- الكريم بتاعنا ال- Joint لا انا ما كليت؟
دهنتش آه.
يعني كريم ملطف زي الفازلين حاجه كده يعني نعم حاضر نجاوبك باذن الله يا اختي ربنا يشفيك ويعافيكي اخونا الاستاذ المهندس منير يقول يا ريت يا دكتور تعلمنا دعاء قبل الدواء احنا قلنا بعضهم ولكن ممكن نقول ايضا واحنا ماسكين الدواء قبل ما ناخد معلقة الدواء نسأل نتوجه لله عز وجل نقول اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تجعل هذا الدواء شفاء لي من كل داء اللهم اجعله بردا وسلاما علي يا رب العالمين اللهم عافني في بدني عافني في سمعي عافني في بصري وسائر المرضى المسلمين اللهم أمين ويمكن أنا في دعوتي ما بقولش المسلمين أقول وسائر المرضى والمبتلين لأني مؤمن أن رحمة ربنا كما قال ورحمتي وسعت كل شيء فكل الناس مرحومين نسأل الله أن يجري الرحمة والشفاء على كل المرضى أختنا الأستاذة سمر 27 سنة سقوط في الشعر بتقول ده و... يعني صلع وراثي من الأب والأخ أنا بقول لأختي سمر بصحح لها معلومة مفيش صلع وراثي من الأبوين إنك طالما الجينات عندك أنت أنثى فالأنثى بتأخذ صفات الشرع الصلع من الأم لو الأم اللي شعرها واقع أو الجدة لكن من الأبوين الذكور فإن جين الصلع ينتقل للذكور فقط فأنا بقول لحضرتك ده مش صلع وراثي هل زيت كنوز ينفع نقول ممكن ينفع ولكن أنا بفضل أن أنت تستخدمي بعض الزيوت هقولك عليها بنستخدم زيت الخروع مع زيت الزيتون وزيت اللوز نقط بستخدمها تدليك لفروة الراس لحالتك تحديدا بتجيب نتيجة طيبة جدا بإذن الله أختنا أم مريم بتقول جابت الاقراص الترا سليم بتقول لي عايزه نظام غذائي بتقول هل اخده ممكن بدون نظام لا انا جبت النهارده نظام غذائي عشان الناس ما يقولوش ايه ناكل ونفتح كده وهو طالما بناخد الدواء ما ينفعش لابد ده مع ده بتقول اولاد جابت لهم الزيت بتقول هل ده ينفع الاولاد طبعا ولكن انا بفضل مع الاولاد تحديدا نستخدمه ونغسل الشعر ومش لازم نغسل بشامبو كل مره يعني مش عايزين نشيل الطبقة الزيتية اللي على الشعر ولكن نخلي الغسيل ما نفرطش فيه يعني كل يومين ويفضل مع الأطفال بالذات ندفي الزيت ندفيه ندفي معلقة اللي احنا نستخدمها في الدهان بتجيب نتيجة جميلة جدا اختنا ام عبد الرحمن من سوهاج بتقول البنت عندها 8 سنين المخ والأعصاب ما بتتكلمش بيجي لها تشنجات بتاخد علاج بتقول ايه اللي ممكن ينفع معاها انا اقول ينفع معاها الحجامه مرة في الشهر لمدة 3 شهور بندي الوصفة اللي بتقلل اللي بتقلل الكهرباء وهي الشمر واليانسون والكراوية والنعناع والبابونج ممكن نخليها تعمل علاج طبيعي عشان تتحرك وعلاج تخاطب عشان تتكلم أفضل نقطة للكلام الحجامة بتكون تحت الدقن هنا بفضل الله بتتكلم بعدها ونكثر من الدعاء يا أم عبد الرحمن ونتصدق لأن داووا مرضاكم بالصدقة أختنا أمة الله بتقول بقع بنية في الظهر والدراع والرقبة وأيام بتظهر وأيام تروح وبتقول عندي جلد صوابع الرجل والإيد بيتقشر جنب الصوابع وشكل الأصابع غير مناسب يا أخت أمة الله اسمعيني جيدا لابد أن أنت تروحي لدكتورة جلدية تشخص نوع البقع وتشوف لك إيه ده هل دي فطريات لابد يبقى معانا تشخيص من حد يشوفك فانا هأحيلك لطبيبة أمراض جلدية أم أحمد بتقول الابن عنده 22 سنة معدته وجعاه خد ميكروب عنده الميكروب السبحي بياخد حقنه كل 15 يوم وبياخد أدوية مضادة للالتهاب عايزة توقفها بنقول اه ممكن يعمل آه العلاج الطبيعي ده الكلام اللي احنا بنقوله مرة في الشهر لمدة آه مرة آه يوم بعد يوم ويعمل حجامة مرة في الشهر لمدة 3 شهور يبعد عن الأكل اللي فيه لحوم حمراء كبدة الكلاوي الطحال القلب ويحاول يهتم ببعض الأعشاب مثل نبات العرعر مهم جدا ومفيد ويستخدم الدهانات زي زيت الزيتون وزيت النعناع وزيت القرنفل أبو عبد الرحمن دول ألم أسفل الظهر من الجانبين الأشعة قالوا التهاب في العضلات والدواء بدون نتيجة بنقول اعمل الحجامة أبو عبد الرحمن تجيب نتيجة مع تقوية عضلات الظهر ومنع الشيل التقيل والزق والشد يعني خف شوية الحمل على ظهرك أم تسنيم بتقول دوالي بعد الحمل وبقى لها سنتين ولا زالت موجودة وبتؤلم الدوالي بنعمل دهان بعسل النحل نسيبه على الدوالي لمدة ساعتين ثم يغسل بالماء الفاتر مع ماء الورد ممكن نلبس شراب الدوالي ممكن نعمل الحجامة للدوالي وده هنخلي التفاح قبل النوم بفضل الله له نتائج طيبة أخونا الأستاذ علي بيقول الابن بيمشي على صوابع رجليه بيقول بعض الناس يقولوا عملية بعضهم يقولوا لا وراح لأساتذة كبار جدا وبس هو بيقول الولد اتأخر في المشي يعني لما عرف ان بنت اخوه مشيت اه اتولدت بعد ابنه ومشيت قبل منه بدأ ياخد باله وبعدين لقى المشية مش مظبوطة هنا بقى أحيلك إلى مركز للعلاج الطبيعي علشان يحسنوا المشية يظبطوا التوازن ويقووا العضلات أمة الله بتقول رايحة حقن مجهري اللهم ارزقك يا رب الذرية الصالحة وجميع المشاهدين اللي نفسهم في الخلف بتقول عايزة حاجة تحسن الحيوانات المنوية اكتبي بسرعة كيلو عسل 25 جرام طلع نخيل 10 جرام غذاء ملكات 10 جرام حبوب لقاح 10 جرام جينسنج يتقلبوا على بعض ملعقة الصبح وملعقة بالليل للزوج أما الحاجة اللي بتقوي البويضات كيلو عسل نحل 25 جرام طلع نخيل و10 جرام حبوب لقاح ملعقة صباحا ومساء أختنا شيماء بتقول أخد إزاي ألترا سليم في رمضان هقول لحضرتك أول ما تفطري وتاكلي التمر يا أخت شيماء بعد ما تاخدي التمر بتاخدي تشربي الشاي اللي هو موجود في العلبة وبعدين تقومي تصلي المغرب وتفطري وبعدين تاخدي الكبسولة بعد الفطار نفس الشيء قبل السحور الشاي قبل السحور بعد ما تسحري تاخدي الكبسولة أو الاثنين آخر سؤال بتاع أمة الله بتقول البنت عندها مشكلة في المعدة بقول لها أفضل حاجة قطعة صبر في حجم الحمص على كوباية مية على الريق يوميا بتقول الرجل من القدم مشدودة أنا قلت لها استخدمي الزيوت في الدهان زيت الزيتون زيت النعناع زيت القرنفل أو استخدمي كريم Joint Flex في الختام والوقت جري مننا ولكن ربنا مكننا من ان احنا نجاوب على الاسئله في الختام اسال الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا واياكم دائما على طاعته وفي الجنه في مستقر رحمته انه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الطب سلام وامان بالطب تعيش الابدان أوسكار TV Shop دائما تزف لكم البشرى بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح Joint Flex إعجاز العلم الحديث Joint Flex كريم بيعالج خشونة الغضاريف ألام المفاصل الانزلاق الغضروفي عرق النسا وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام Joint Flex كريم بيعالج مرض النقرس التهابات المفاصل ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم Joint Flex انتصار الطب البديل ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية مش بس مجرد أنه كريم بيعالج الالتهابات لا هو مسكن للألام الشديدة Joint Flex مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة JF كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري مع Joint Flex وداعا لآلام العظام نهائيا ليس مسكنا للآلام فقط بل هو علاج سريع وآمن وفعال Joint Flex يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل Joint Flex 40 عاما من الخبرة لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة Joint Flex للكبار والصغار Joint Flex آمن وفعال المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل نصلك أينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم zéro cinq vingt-deux vingt 40 deux 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك اوسكار TV Shop دائما نقبل التحدي دائما معكم لافضل قوام وصحة افضل بشرى لكل الناس وداعا للدهون الزائدة التي تؤثر على الصحة تأثيرا سلبيا اليكم كورس التخسيس للعالم والدكتور امير صالح Ultra Slim اي عشب يستخدم في انقاص الوزن لازم يبقى طبيعي وآمن وفعال Ultra Slim كبسولات طبيعية 100% ومشروب Ultra Slim من انقى الاعشاب في العالم لحرق الدهون والتخسيس الامن اي منتج عشبي لابد انه يخضع لابحاث علمية ودراسات مستفيضة خاصة في انقاص الوزن عشان نوصل لنتائج آمنة 100% Ultra Slim اعشاب وكبسولات كورس كامل للتخسيس انقاص الوزن مهم للكبار والصغار Ultra Slim بيساهم في عودة الثقة للنفس وبيعالج الاكتئاب والقلق وبيساهم في علاج التوتر Ultra Slim مهم جدا للمرأة الحامل Ultra Slim انقاص الوزن مهم جدا بعد الولادة هتخسي يعني هتخسي لأنه Ultra Slim تراكم الدهون في مناطق معينة في الجسم بتعطل افراز الانسولين من البنكرياس Ultra Slim نتائج مبهرة حقيقة انتصرت على الخيال ناس كتير بتحاول تخس لكن بتجد صعوبة في التحكم في الشهية دول بيحتاجوا Ultra Slim مرضى كتير مفتاح علاجهم هو انقاص الوزن Ultra Slim طبيعي وامن وفعال Ultra Slim كورس تخسيس يساعدك على نقصان الوزن انه Ultra Slim المنتج الذي طال انتظاره تخسيس يعني تخسيس زائد تخسيس يساوي Ultra Slim مشروب زائد كبسولات فقط 159 جنيه زائد مصاريف الشحن حقيقة وليست خيال المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية اتصل نصلك أينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 052 22 042 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المراد في لبلدك أو لأقرب دولة لك
الطب سلام وأمان بالطب تعيش الأبدان والطب دواء وشفاء بالطب يزيد الإيمان بالطب يزيد الإيمان أفضل الأسباب سعادتنا علمنا الحق الرحمن وطبيب الأمة يفهمنا أن يحيا فينا القرآن أن يحيا فينا القرآن
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز بنقدمه للمرأة مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر أنا بشكرك على زيت كنوز أنا الله.
جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله الله يبارك لك بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 خمس خمسات 437 أو تليفون رقم 011 خمس اتنينات 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المراد في لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك مع كنوز شعرك دايما أجمل دايما أجمل
اوسكار TV Shop دائما لها السبق المنتج الاول للدكتور اسامه حجازي من الطبيعه استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر اليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبقه الفريده من نوعه الذي طال انتظاره وجه القمر Moon Face الكريم الاول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشره ويعالج كل طبقه على حده ليعطي نتائج مبهره وسريعه البشرة زي ورق الورد محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد لإزالة الهالات السوداء تحت العين إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين يعني مع Moon Face انت دايما بشرتك شابة ونضرة ومفيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم Moon Face فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة وجه القمر انا الحقيقه عايز اشكرك على الكريم بتاع وجه القمر جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقه استعمله وجاب نتيجه كويسه جدا معاه انا جبت ابوه تانية ليا انا شخصيا برضو علشان يعني انا راجل كبير شويه في السن فقلت ايه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني الحمد لله رب العالمين ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك وجه القمر عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه حللي كل كل مشاكل البشره الهالات السوداء راحت خالص كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله الله يبارك لك يا رب الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد الله يبارك في عمرك الحمد لله وزال الشوائب انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستخدمت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا بس الحمد لله وجه القمر مون فيس نعدك ببشرة كملمس الأطفال اتصل لنصلك أينما كنت تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 خمس خمسات 437 أو تليفون رقم 011 خمس اتنينات 156 وجه القمر
يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور إليك إذا اعتبرت قبول يا خوفي أين يقع نظر الله على أي شيء في قلبي شوف بقى لما تبقى قلبك وخواطره وأسراره وأفكاره وآماله وأحلامه وأوهامه وماضيه ومستقبله وهمومه كل ده تحت المجهر واضح ومكشوف للملك جل جلاله أيدتني ورحمتني وسترتني كرما فأنت لمن رجاك كفيل قلبك نفسه يقول يا فضيحتي ايه الفايدة انك مستور قدام الناس والناس شايفاك وتثني عليك بجهل والناس ما تعرفش وجواك مفضوح امام الله المطلب مش الستر قدام الناس بس الستر عند الله اللهم استر واجعل تحت الستر ما ترضى به يا من له ستر علي جميل خلي إليك إذا اعتذرت قبول أيدتني ورحمتني وسترتني كرما فأنت لمن